الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش مع يعني اسم من أسماء الله الحسنى بس قبل ما ندخل في الاسم يا جماعة ال- الاستعداد والعمل والعشر الأواخر وبذل المجهود والليالي الجميلة والطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى بنوصيكم ويعني وربنا يعيننا ويعينكم ويفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله ال- ال- الحلقة النهاردة لا علاقة بليلة القدر والحلقة النهاردة يعني نصها الأولاني بنعيش مع الاسم ونصها الثاني هذا الاسم في هذه الليلة له خصوصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حد عارف الاسم اللي هنتكلم عنه اسم اليوم اللي هنتكلم عنه اسم الله العفو العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دعاء ارتبط بالعشر الأواخر دعاء ارتبط بليلة القدر دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وعلمهن معاه يا رسول الله أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا أقول ولذلك يا جماعة الحلقة دي احنا هنعيدها تاني هنعيدها تاني يوم 27 لأن احنا حريصين إن المعنى بتاع الحلقة دي يترسخ النص الأولاني بنعيش مع المعنى والنص التاني بننطلق في هذا المعنى في ليلة القدر ونعيشه و... ولذلك هنعيدها لأن نفسنا اللي شافها يقول للناس شوفوها تاني ونجتمع عليها لأن إن شاء الله يكون فيها حلاوة وخير وثواب هذه الليلة العظيمة تعالوا نعيش مع اسم الله العفو اسم الله العفو جاء في القرآن خمس مرات أربع مرات مقترن باسم الله الغفور ومرة مقترن باسم الله القادر فتأتي قول الله تبارك وتعالى إن الله كان عفوا غفورا إن الله عفو إن الله لعفو غفور جت أربع مرات في القرآن والآية ال- الأخرى يعني قول الله تبارك وتعالى فإن الله كان عفوا قديرا لكن أربع مرات جاء مع اسم الله ال- الغفور النهاردة يا جماعة حلقة النهاردة فيها أربع محاور بندور ع- حواليهم الأول المعنى الأولاني أو المحور الأولاني يعني إيه اسم الله العفو يعني إيه كلمة عفو المحور الثاني ايه الفرق بين العفو والغفور وباقي الاسماء القريبه ايه الفرق بين العفو والتواب ايه علاقه العفو بالتواب ايه علاقه العفو بالغفور ليه دايما بياتي ياتي مع اسم الله الغفور و- وازاي نفرق بينهم و- وهل ما يعقل ان تكون الاسماء اسماء الله الحسنى متشابهه ذات نفس الدلاله مش معقول طالما هي لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه احصاها يعني عاشها وتفاعل معها و- و- و- وفهمها يبقى اكيد اكيد اكيد في فرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور ده المعنى الثالث ال- المحور الثالث ايه علاقه العفو بليله القدر ليه النبي لما السيده عائشه بتقول له يا رسول الله لو لحقت الليله دي اقول ايه فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هو الدعاء كله ايه يدور حول اسم الله العفو ايه العلاقه اشمعنى اشمعنى الدعاء ده اشمعنى الاسم ده في الليله دي ما سر ارتباط ليلة القدر باسم الله العفو؟ المعنى ال- الرابع وال- أو المحور الرابع اللي هنتكلم عنه كيف نحيا إحنا بهذا الاسم؟ كيف تعمر الأرض وكيف نعمر الأرض ونعيش بهذا الاسم؟ إحنا بنقول البرنامج اسمه باسمك نحيا، إحنا عايزين نصلح الأرض. احنا هدفنا اصلاح الارض واسماء الله الحسنى اسماء علويه قدسيه عظيمه لكنها ليست بعيده عن واقعنا دي الاصلاح حياتنا ده معنى مهم جدا كل الحلقات كانت عايزه توصل المعنى ده احنا بناخد اسماء الله الحسنى فنحتفي بها ونعيش بها ونحفظها لكن احنا عايزين نطبق في حياتنا فلذلك المعنى الرابع لكل حلقه بنختم بيه كيف نعيش بهذا الاسم تعالوا نبدا من الاول خالص الاول ما معنى اسم الله العفو يعني ايه عفا عفا في اللغه لغويا لما تفتح المعجم لها معنيين المعنى الاولاني اعطيته عفوا من مالي يعني ايه اعطيته عفوا من مالي اعطيته أو أعطيته من مالي عفوا أعطيته عفوا يعني إيه؟ يعني أعطيته من حلال مالي عن رضا نفس دون أن يسأل إحنا بنتكلم لغة دلوقتي لسه ما دخلناش اسم الله العفو اديت له برضا نفس من مال طيب حلال من غير ما يسألني الدليل في آية في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو انا قبل ما اعرف الاسم كتير اقرا الايه يعني ايه ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو يعني, يعني مش فاهم يعني ايه المعنى قل العفو يعني يسالونك ماذا ينفقون فقل افضل ما تنفقون من اموالكم ما كان مالا حلالا طيبا عن رضا نفس دون ان تسالوا انتوا اللي تطلعوا خلي بالك يا جماعه دقه التعبير اللغوي هتبدا آه، يعني انت لو مصحصح واخد بالك هتبقى بتقول يا نهار ابيض انا فهمت انا فهمت العفو ده خلي بالك اعطيته العفو من مالي اعطيته طيب شيء طيب عن رضا نفس دون ان يسال ده المعنى الاولاني المعنى الثاني في كلمه العفو برضه في المعجم لو فتحت المعجم ودورت لغويا العفو يعني ايه يعني الازاله يعني يعني ازاله الاثار يعني الطمس يعني المسح يقول لك عفت الريح الاثار كان في اثار اقدام فجت الريح فشالت الاثار عفت ازالت شوفوا ال- شوفوا يا جماعه احنا عايزين عايزين نروح فين وعايزين نوصل لفين ولذلك كمان يقول لك حاجه جميل عجي- جميله جدا يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين رحله الهجره النبي طلع غار ثور اسماء بنت ابي بكر كانت بتودي له الاكل كل يوم فسيدنا ابو بكر يؤمر غلامه ان يمر بالغنم على اثار اقدام اسماء حتى لا يعرف الكفار طريق النبي فلما تقرا الروايه في السيره فامر غلامه ان يعفو اثار اسماء بنت ابي بكر ان ي... خلي بالك ان يعفو اثار يبقى طلعنا ايه يبقى العفو من, من الاخر لها معنيين المعنى الاولاني هديك وانا راضي من غير ما تسال المعنى الثاني حزيل الاثار اه حزيل الاثار ايه العفو سبحانه وتعالى الذي يثي- يزيل الذنوب ويمحو الذنوب ويزيل اثار الذنوب ثم يرضى ثم يعطي دون ان تسال ثلاث حاجات في اسم الله العفو يزيل ويمحو ثم يرضى ثم يعطي ثلاث حاجات من المعنى اللغوي احنا لسه ما دخلناش يعني اذا اسم الله العفو هو الذي ازال و- و- ومحى وطمس اثار ذنوب عباده ثم رضي عنهم ثم اعطاهم بعض الرضا عفوا اعطيته ايه عفوا شوفوا ال- المعنى ده ده احنا كده لسه ما دخلناش انا عارف ان انت كده فهمت المعنى لكن هل حسيت بحلاوه المعنى هل عشت المعنى لسه لكن فهمت عقلك استوعب بس احنا برنامجنا باسمي كناحية مش الهدف انك تفهم الهدف انك تفهم وتعيش وتحب ان ننتقل من الكلام الى الوجدان م- م- من منزلة اللسان إلى منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه احنا عايزين نعيش مع الاسم احنا فهمنا دلوقتي يعني إيه يزيل أثار الذنوب ثم يرضى ثم يعطي عفوا دون أن تسأل عفت الأثار أي أزالت الأثار طب عايز تحس قوي عايز تحس بالاسم قوي نتنقل للنقطة التانية اللي هي ايه؟ ايه الفرق بين العفو والغفار والغفار؟ وانت بتسمع الفرق قلبك يطير يعني وهي الحلقه دي تصاعديه يعني لغايه ما نقفل نص الحلقه هتبقى لسه اه فهمت قوي بس لكن النص التاني عشان الناس تبقى مكمله معانا وهي متحمسه النص التاني يعلى معاك قوي تحس بالعفو قوي قوي قوي طيب تعالوا نقول الفرق بين العفو والغفار ايه الفرق بين العفو والغفار شوفوا يا جماعه العفو ابلغ من المغفره اسماء ربنا كلها حسنى العفو والغفار كلها اسماء حسنى بس العفو ابلغ يعني ايه يعني في واحد ربنا تبارك وتعالى يتعامل معاه بالمغ... معاه بالمغفره وفي واحد تاني ربنا يتعامل معاه بمنزله اعظم العفو يعني الموضوع انت ماذا تستحق اما هو فغفور وعفو لكن انت ما... طب ازاي العفو ابلغ من المغفره المغفره يا جماعه انك فعلت ذنب لن تعاقب عليه يوم القيامه فاكرين لما قلنا في الغفور الستر المغفره ستر المغفره يسترك في الدنيا ويسترك يوم القيامه لا يفضحك ولا يعاقبك على الذنب بس الذنب موجود فاهمين يا اخوانا هو هو ما اتشالش العفو انت ما غلطتش اصلا انت انت ما حصلش إنك غ- مين قال انك غلطت انت ما عملتش حاجه غلط اصلا لانه اصلا عفي ازيل ما عادش اثاره ما عادتش موجوده ولذلك فهو ابلغ ولذلك يا جماعه الفرق ده كان الله تبارك وتعالى يقول لك انا عندي مغفره لبعض الناس ساسترهم ولن اعاقبهم ولكن عندي عفو لاناس اخرين لن احاسبهم ولن اسالهم لانه لا ذنب اصلا يا رب ده زنا ده عمل كبيره من الكبائر بس ده عفي عنه ما حصلش فقد تكون عملت صغائر لكن ما قربتش من ربنا او ما ادركتش ليله قدر او ما أو, او او او او او فتاتي يوم القيامه فتجد الغفور وقد تكون عملت كبيره وتبت وعدت وادركت ليله القدر وعبدت ربنا فيها فتجد يوم القيامه العفو خطير الفرق انا انا عايز افهمك عايز افهمك اكتر هديك مثل صحيفه صحيفه ورقه مليانه ذنوب صحيفه مليانه ذنوب كل ذنب قدامه العقاب بتاعه كل ذنب قدامه العقاب بتاعه كل ذنب قدامه العقاب بتاعه مكتوب في اخر الصحيفه دي صاحب هذه الصحيفه وصاحب هذا الذنوب غفر له لن يعاقب لكن الصحيفه ايه موجوده كويس لكن في فرق كبير ان الصحيفه تتقطع وتتمزق نيجي بالاستيكه ونمسح فترجع بيضة ده العفو واضح أكتر كده المثل ده واضح والواحد بيشتغل زمان كان أحيانا المدير بتاعك يمسك عليه غلطة وبعدين أنت بتشتغل بورق فالغلط مكتوب في ورقة فيجيبك المدير ويقول لك إيه ولله المثل الأعلى يقول لك سامحتك بس مجرد احساسك ان الورق اللي فيه غلطتك موجود مؤلم مقلق لكن فرق كبير ان يجيبك المدير ويقول لك مش ده الورق يا سيدي اللي كان قلقك اديني الولاعه ويقوم مولع لك فيه شش بقى رماد يلا فرحتك قد ايه مفيش انت ما غلطتش الله مدركين يا اخوانا احنا الاسم اللي بنتكلم عنه اليوم يعني المنزله وصلت لغايه فين عشان كده احنا اتكلمنا عن الغفور في في في الحلقات السابقه لكن النهارده انت انت مؤهل باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر مؤهل ان تطمع في العفو سبحانه وتعالى ان يعفو عنك ما هو عيشك واحضرك واقبل بيك ومدخلك على ليله القدر انه سبحانه وتعالى يناديك باسمه العفو طالما أدركت هذه الأيام ماذا أقول يا رسول الله سيدة عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني مش عشتي لليوم ده روحي لربنا بمنزلة العفو اطلبي العفو طول السنة بتقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي أحيانا كنت بتتذكر العفو لكن الليلة دي ليلة عفو الأيام دي أيام عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني شوف الدعاء بدأت تحسه في قلبك بقى بدأ طعمه تتذوقه لما قال النبي قالت له قول إيه قال لها أكثري طول الليل قولي الليلة دي ليلة عفو كتري الليلة دي اللهم إن يا إخوانا قد تكون حد عارف أنهي ليلة يعني قد تكون أنت هتقول دلوقتي وهي ليلة عفو وقد تكون 27 وقد تكون 21 و... يعني اشتغلوا يا اخوانا اشتغلوا اشتغلوا روحوا لربنا العفو سبحانه وتعالى شوفوا بدأنا نحس اهو موضوع الصحيفة دي صحيفة مليانة ذنوب مكتوب في آخرها صاحب هذه الصحيفة لن يعاقب هذه مغفرة أما أن تمزق الصحيفة أما أن تمحى الصحيفة فهذا عفو عرفت الفرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور هذا هو المعنى الجميل اديك مثل تاني جميل جدا سيدنا يوسف سيدنا يوسف لما اخواته عملوا فيه و20 سنه وبهدله والبئر والس و و و و ودخل واترمى صحيح ما دخلش السجن بسببهم لكن البئر بسببهم كويس رجع سيدنا يوسف و... و... وقالوا يعني استغفر لنا وندموا على فعلتهم هيقول لهم ايه قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب يعني ايه لا عقوبه قال لا تثريب عليكم اليوم اسمع بقيه الايه يغفر الله لكم ده هنا سيدنا يوسف عمل ايه غفر ولا عفا غفر لا تثريب عليكم لا عقوبه بس انت راضي الله اعلم لا عقوبه يغفر الله لكم مغفره يستركم ولا يعاقبكم لكن ورفع ابويه على العرش بعديها بثلاث ايات خلاص بقى استقروا ورفع ابويه على العرش وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل وقد احسن بي اذ اخرجني من قال البئر ولا السجن وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما قالش البئر هو هنا ايه انا نسيت الموضوع خلاص مش هنتكلم عن الموضوع ده موضوع البئر ده ما عدناش هنتكلم عنه انتهى الموضوع عفيت اثار الموضوع انا مش هذكر الموضوع هنا عفا الاولانيه غفر الثانيه عفا يعني انا بضرب لكم مثل من حياتنا الشخصيه ومن البشر انت ساعات تسامح لكن مش راضي و- وشايل ال- المستندات واحيانا تعفو خلاص كله اتمسح مفيش ازيلت الاثار عرفت يا اخوانا الفرق بين عفا طب كيف يمحو جميله قوي دي كيف يعفو سبحانه وتعالى ينسيك الذنب وينسي الملائكه الذنب وتمحى من صحيفه السيئات وينساها ملك الشمال وتأتي يوم القيامة لا يذكرك بها ولا يسألك عنها أنت ما غلطتش ما حصلش ينسي الملائكة عارفين الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يأتي الملك لا يذكر الموضوع ده كان موضوع كبير جدا دي كانت فضيحة ده كان ما, ما حصلش طب هو الملك ما مش حي... الملك مش هيذكرها الملائكة مش ملك الشمال مش هيذكرها هو مش فاكر ربنا أنساها له لأنه عفى عنك ليلة القدر الملك مش فاكر الملك مش فاكر يعني تخيلوا تخيلوا مش هيحصل لو جاء حد للملك ما هو كله نسي ما هو ما هو عادش حد فاكر لو جاء حد للملك وقال له انه فعل يوم كذا كذا وكذا يشهد الملك ان انت ما عملتش لانه هو انسيها اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو الذنب ده كان سنه كام كانت سنه 2006 يوم كذا تيجي على 2006 يوم كذا قبليه بيوم تلاقي الذنوب موجوده دي دي دي دي ما عفيتش دي غفرت تيجي لليوم اللي بعديه موجوده تيجي لليوم ده مش موجوده عفيت طب لو عفى كل اللي فات الصفحه بيضه فلان ده نقي من يوم ما اتولد لغايه ما مات انت نقي حد حد حب العفو يا اخوانا حد مدرك الليله اللي احنا داخلين عليها دي ليله في السنه يا اخوانا ليله عفو فلان ما غلطش صفحه بيضه احنا اولاد النهارده يلا نبدا من جديد انت صفحتك بيضه ما فيش سيئات عفي عنه انتوا متخيلين اليوم نختم على افواههم الايه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون ما يقولوش لو في ذنب قبليها بساعه ينطقوا بيه ما كانش ما كانش عفي عنه ولو في ذنب بعديها بساعه يقولوه ويجوا على الذنب ده لا انت ما غلطتش لقد عفي عنه شفت العفو سبحانه وتعالى هتقول لي ازاي طب انت ازاي اللي بتقوله انا فاكر الذنب بتاع يوم الفلاني معنى كده ان كل الذنوب اللي انا فاكرها دي ما عفيش عنها انا مش بتكلم على الدنيا هنموت يا اخوانا وهننزل القبر وهيفنى الجسد وهتفنى الراس وهتفنى معاها الذاكره ثم ياتي يوم القيامه فتقوم مره اخرى ويعود اليك جسدك كما كنت بالضبط وتعود اليك راسك ويعود اليك ذاكرتك لكنها ذاكره جديده يعني ايه ذاكره جديده ما فيهاش ما تم محوه كانك جاي الذاكره بتاعتك فيها حتتين ما عفي عنه مش موجود مش موجود تاتي يوم القيامه ما غلطتش انت ما حصلش وانت مش فاكر انت فعلا مش فاكر رغم انها كانت كانت كارثه في حياتك فضلت تأنبك سنين طويله لكن في رمضان سنه 2006 في ليله القدر عفي عنك فلما تموت وتستيقظ يوم القيامه تمحى من الذاكره انت بذاكره جديده نقيه فيها اشياء وفيها اشياء محيت ولو كان عفى عنك سنه 2006 ومت بعدها وما لحقتش تعمل ذنوب تاتي الذاكره الذاكره نقيه تماما فلان نقي فلان يا جماعه ما عملش غير حسنات في حياته يا ملائكه تشهدي نشهد يا ملك الشمال تشهد اشهد هاتوا صحيفته اقرا كتابك نضيف تشهد عليهم السنتهم عمل كل خير انت عفيت عنك في رمضان 2006 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ها يا اخوانا بقى كيف يعني كيف يعني كيف تخجل بعد كده من من هذا كيف تعيش مع هذا الاسم واحد من التابعين الفضيل بن عياض يوم يوم عرفه قاعد يدعي ربنا يا رب ارحمني يا رب اعفو عني ليه تعرف لان خلي بالكم زي ليله القدر يوم عرفه يوم عفو يا رب اعفو عني اعفو عني اعفو عني وبعدين الاصل انك لما بيجي مغرب يوم عرفه تستبشر وتفرح وتقول ان شاء الله غفر لي يبقى الاصل كده حسن الظن بالله فهو اول ما جت المغرب بكى فقالوا له ده انت اللي بتعلمنا فين حسن الظن بالله قال لست ابكي لذلك ان شاء الله يكون عفا ولكن وخجلاه وحيائي منه وان عفا ده انا مكسوف لانه عفا ده انا ببكي لانه مكسوف لانه عفو انتوا فاهمين يا اخوانا رقه الاحساس ودقه الاحساس بتاعه وصلت لفين انا بحبه وخجلاه وحياء وان عفا وان عفا ان شاء الله يعفو يا اخوانا احنا احنا داخلين ليله القدر فانت متخيل ان انت داخل هذه الليله وعمال تقول يا رب لعلها الليله دي لع- لعلها يعفو عني الن- يع- لعلها ليله العفو النهارده لعل النهارده يا نهار ابيض ده انا عندي مصيبه ده انا ده انا في فتره من الفترات شباب من الشباب ده انا في فتره من الفترات شربت مخدرات معقوله يعفى يوم القيامه ما شربتش ما حصلش ده انا عملت في ابويا وامي عملات ز- سيئه ده امي بكت مني مش هيحصل طب هي مش هتفتكر هي كمان هتنسى ده انا ده انا في مره من المرات غشيت و- و- وخدت فلوس مش حلال استغفرت وجيت في رمضان عفا ولذلك احنا قلنا العفو له علاقه بالتوبه عشان ما حدش ياخد الكلام هنجي لها دلوقتي لكن شفتوا معنى العفو ايه يا اخوانا هل هل الاحساس امتلأ الان اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني وصل الموضوع وحسيته انا عايز ارجعك للمثل الاولاني معلش بتاع عفت الريح الاثار العرب لها مثل تاني على الريح والاثار بس انا من فضلك وانا بقوله افتكر ذنوبك وصحيفه سيئاتك العرب كانوا يعملوا ايه لما يجوا ينزلوا في مكان ينصبوا الخيم بتاعتهم كويس يدقوها وينصبوها ويجي حوالين كل خيمه ويعمل خندق علشان لو المطر نزل ما يدخلش عليه الخيمه ينزل في الايه في الخنادق فتلاقي الدنيا كلها كل الحته اللي, اللي هم مخيمين فيها عباره عن مستطيلات ودوائر فاهمين بالخنادق اللي هم عاملينها يجي العربي يرتحل الى مكان اخر فيسيبوا اثار ايه يشيل الخيم لكن هي- ي- هيهد الحفره ليه يهد يردم الحفره ليه يعني ما ما يسيبها صحراء فلو انت عديت بعديها تبص تلاقي الصحراء عامله ازاي تلاقي الصحراء عباره عن خنادق ومستطيلات وم- ودوائر بيقول لك فاذا مررت بعد عام تعود فاذا هي صحراء ايه اللي حصل الرياح عملت ايه تمر الرياح فتعفو الخنادق العميقه مش بس اثار الاقدام انا عايزك تفتكر المثل ده وتفتكر الذنوب التقيله والعفو سبحانه وتعالى إن الذي ضرب لك مثل من الكون كيف أن الرياح تحف يعني تعفو آثار الخنادق العميقة الجروح الوحشة الجروح الوحشة في دماغك وقلبك المصايب الكبيرة فكذلك العفو سبحانه وتعالى الذي يحرك الرياح فتعفو آثار هذه الخنادق سبحانه وتعالى قادر وانت اعظم عنده خلقا من الرياح والخنادق والكلام ده كله انت المخلوق المكرم ف- فأنت أفضل عنده أن يمحو آثار ذنوبك ويزيلها وتأتي الذاكرة نقية يوم القيامة ليس فيها وبعدين خلي بالكم من حاجة جميلة جدا العفو ليس فيها تأنيب خلي بالكم يعني ايه العفو ليس فيها تأنيب انت ممكن تأتي يوم القيامة واحد ممكن آسف ممكن واحد يسامحك في الدنيا لكن يقعد يفكرك بال- بالغلطة من من آن لآخر لكن العفو لا تأنيب لأنه ما حصلش لأن الموضوع انتهى أصلا لأن الموضوع اتسامح أصلا العفو يا إخوانا لها معنى تاني احلى بقى مش انت قلنا خلاص يمحو الاثار لا ده في حته تانية اجمل ايه يرضى عنك بعد المحو خلي بالكم يا اخوانا شوفوا شوفوا احنا عمالين نتنقل مش احنا قلنا لها ثلاث معاني مش قلنا اعطيته عفوا رضا عن نفسي يعني ليله ليله القدر الاول يمحو ثم يرضى يرضى عنك انا راضي عنك يا فلان انت ما غلطتش وكمان راضي عنك يبقى ما فيش تانيب يعني اي كرم اكتر من كده يا اخوان واي رحمه العفو اللهم تروح بقى بالاسم ده تقعد تدعي بيه طول الليل ولا لا اللهم انك عفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اديكوا اديكوا مثل على الفرق جميل جدا يفهمك المعنى دون ال- العفو بعد الرضا والفرق عن الغفور ارجع تاني لحته الفرق عن الغفور عارفين الحديث اللي هيجي العبد يوم القيامه فيقول له الله تبارك وتعالى ادن عبدي والنفي الغفور ادن عبدي فيقترب العبد فيرخي الله عليه ستره يستره محدش يسمع فيقول له الله اتذكر ذنب كذا شفتوا صحيفه ايه مليانه ز... اتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب فيظن العبد أنه هالك فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم ده إيه يا أخوانا ده مغفرة لكن العفو يقول لك إيه يوم القيامة يا فلان إني راض عنك لما فعلت في الدنيا قد رضيت عنك وعفوت عنك اذهب فادخل جنتي شفت ال- الفرق بين دي وبين دي انت عايز انهي منزله بقى العفو ان هو ان تلقاه يوم القيامه فيقول لك تمنى يا عبدي واشتهي فاني قد عفوت عنك فلن تتمنى اليوم شيئا الا اعطيتك اياه العفو ان هو يقول لك يوم القيامه يا فلان اني راض عنك يوم عفوت عنك في ليله كذا وكذا اذهب يا فلان فخذ ما شئت من الجنه فاني راض عنك شفت يا اخوانا الفرق العفو لا يذكرك بسيئاتك لانه محى الغفور قد يذكرك بسيئاتك ثم ثم لا يعاقبك الغفور قد يغفر لك ومش راضي عنك فاهمين محيت معنى لكن ليس معناها الرضا اما العفو فاكيد راضي اللهم ول- ولذلك شوفوا دعاء السيده عائشه النبي اللي بيعلمه للسيده عائشه اللهم انك عفو ايه تحب تحب شوفوا كلمه تحب دي حط تحتها 100 خط تحب العفو فهو يعفو ثم يرضى ثم يعطيك في هذه الليله ايه ده ايه يا إخو- يا اخوانا ركزوا يا اخوانا انتوا داخلين على ايه يا جماعه ركزوا في هذه الليله اللهم انك عفو تحب العفو روحوا لربنا بكل طاقتكم تحب عايز اقعد اقول كلمه تحب العفو دي عشر مرات لغايه ما قلبي وقلبك يحسها تحب العفو تحب العفو فاعفو عنا شفت المعنى وشفت ال- ال- ال- ال- ال- المفهوم اللي احنا عايزين نوصل له ولذلك يا اخوانا اللي انا عايز اقوله في فرق بين حاجتين او او او اسف او العفو بيشمل حاجتين تخليه ثم تحليه فاهمين آه، اقصد ايه بكلمه تخليه يخليك من الذنوب ثم يحليك بالرضا والعطاء في نفس الاسم في العفو سبحانه تخلية تطهير ثم تعطير عارف أضرب لك مثل لطيف عندك كوب الكوب دون فيه بقايا أكل أو فيه بقايا شرب وريحته مش كويسة تنظفه كويس أوي أوي أوي أوي تزيل أثار ما فيه من روائح وبعدين تملاه عسل تملاه عسل مصفى جميل طاهر نقي العفو سبحانه وتعالى ليه ده كله بيحبك اغلى مخلوق عنده يتودد اليك عايز يرحمك خلق الجنه اصلا عشانك اغلى مخلوق في الارض اني جاعل في الارض خليفه بيحبك كريم بيقول لك الا تستحي مني استحي ان اعذبك ولا تستحي ان تعصاني أعفو عنك ولا تأتيني مش هي المعاني كده أتودد إليك بالع- بالطمس والمحو وال... وه- والحسنات والرضا والعطاء العفو الله قولوا بقى يا اخوانا قولوها بكل قلبكم خلاص بدأنا نحس بالعفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وبالتالي اسم الله العفو في معنى سلبي ومعنى إيجابي معنى سلبي الطمس والمحو معنى إيجابي التحلية والرضا والإضافة والعطاء والخير أعطيته عفوا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو إذا كان ربنا بيأمرنا بالعفو في الإنفاق فكيف هو يعني إذا كان يأمر بشر البشر يأمر عباده يسألونك ماذا ينفقون قل العفو فما بالك هو كيف كيف يعطي العفو سبحانه وتعالى كيف يتكرم على عباده بالعفو ولذلك آيات القرآن اللي فيها العفو جميلة جدا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وخلي بالكم كتير قوي في القرآن تجد العفو يأتي مع الغفور عشان يوريك الكرم الكرم الكرم الكرم وعشان يقول لك ممكن تاخد دي وممكن تاخد الأكبر ممكن تذهب إليه يا غفور اغفر لي احنا في حلقه الغفور يا جماعه الناس كانت متاثره قوي هيغفر لي هيغفر لي هيغفر لي احنا النهارده بنتكلم على منزله اعلى واعلى واعلى هيعفو عني هيعفو عني شفتوا ان الاسماء مش متكرره العفو غير الغفار احنا وصلنا لايه دلوقتي احنا وصلنا للفصل النص الثاني ان شاء الله ننطلق مع ليله القدر والعفو لكن وصلنا لايه وصلنا ان العفو له ثلاثه اشياء يمحو آثار الذنوب ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء دون أن تسأل لو عفى عنك معنى أنه عفى عنك يديك لازم يديك الثلاثة دول وإلا ما يبقاش العفو يعني اسم الله العفو لازم يحصل فيهم الثلاثة دول وبالتالي الليلة دي ليلة الثلاثة دول اجمد يا اخوانا خليك جدع اجمد يا ستات يا بنات سفيان الثوري يقول احب في ليله القدر الدعاء بما, بما امر به النبي اكثر من اي شيء اخر اكثر طول اللي اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني يا عفو اعفو انت عفو وتحب العفو فاعف عني انا غلبان مسكين انت العفو وانا اللي محتاج العفو فاعف عني يقول سليمان الدراني وهو أحد التابعين لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه لأن لا أجد لي مخرجا إلا أن أسأله عن عفوه فاهمين يا إخوانا؟ يعني أنا ما عنديش يوم القيامة حاجة أقولها له لو قال لي طب وذنوبك دي وذنوبك دي أقول له طب أنت عفو إذا ما كنتش عافيت عني في ليلة القدر اعف عني النهاردة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني عيشوا مع المعنى ده يا اخوانا وعودوا رددوه لغايه ما نرجع لكم بعد الفاصل نكمل مع ليله القدر ونستعد لها اكثروا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني العفو سبحانه الذي يمحو أثار الذنوب يطمسها كأنها لم توجد لم تخطئ لم تفعل شيء من قبل ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء دون أن تسأله عطاء حلالا يسعدك ويرضيك فهو العفو بهذا المعنى وبالتالي فالعفو أبلغ من من المغفرة العفو التجاوز والتجاوز والتجاوز والمسامحة والمسامحة والمسامحة المسامحة حتى تصل لمرحلة المحو والطمس انت ما غلطتش عفونا عنك هذا هو اسم الله العفو سبحانه وتعالى كيف نعيش مع هذا الاسم وكيف وعلاقة هذا الاسم بليلة القدر هو ده اللي هنتكلم عنه في هذه الدقائق خلي بالكم يا اخوانا عشان نقول علاقته بليلة القدر لازم الأول نقول علاقته بالتواب ليلة القدر والتواب والعفو في علاقة ايه العلاقة؟ ايه الفرق بين العفو والتواب؟ انت دلوقتي راجل بتذنب وكلنا بنذنب وانت قلبك صاحي كل ما بتذنب استغفر الله يا رب تبت اليك مش هعمل كده تاني ان شاء الله يتوب عليك ويغفر لك وبعدين ترجع تقوم عامل الذنب تاني تبت يا رب ومش هعمل كده تاني يا وبعدين ترجع لنفس التل... نفس نفس الذنب يا رب تبت مش هعمل كده تاني وبعدين ترجع الخامس وترجع السادس وترجع السابع تبت يا رب مش هعمل كده تاني وبعدين ترجع العاشر مش قادر اتوب ليه مش قادر فقدت الثقه في نفسي ومش قادر اقول له مكسوف مكسوف اقول له تبت تاني قلتها كتير قوي قلتها كتير مش قادر اقولها اكتر من كده طب حصل ايه مكمل في الذنب حصل ايه حصل حاجز حاجز بيني وبين الله حصل فجوه مش قادر ارجع بس ربنا تبارك وتعالى يريدك الحاجز عمال يزيد ده الكلام ده كان من شهر يناير الذنب الفلاني عملته سبع مرات ورا بعض تامن مره ما قدرتش اتوب وانا مكمل عليه ومش عارف اقول وخلاص وساكت عن الموضوع ده وما بفكرش في التوبه لانها بتوجعني هناك حاجز هناك فجوه هناك مشكله هناك جدار هناك هناك حاجز بينك وبين الله الله سبحانه وتعالى يحبك الله سبحانه وتعالى يريدك طب الحاجز ده يكسر ازاي ما انت مش عارف تتوب كيف يكسر هذا الحاجز يكسر هذا الحاجز بوجود شيء غير عادي شيء غير تقليدي شيء ضخم يحصل مؤثر هدية كبيرة من الله يتودد بيها إليك ليكسر عندك الحاجز اللي منعك خلاص تعالى الهدية اسمها إيه؟ اسمها ليلة القدر تيجي ليلة القدر يقول لك إيه الليلة دي ليلة عفو يعني إيه؟ يعني كل اللي فات اتمسح يعني ايه يعني طب والحاجز اللي كان موجود اتكسر الحاجز اللي كان بينك وبيني يا عبدي طب اعمل ايه توب بقى خلاص تعالى نبدا من اول وجديد ونبدا الموضوع من اول وجديد فيقودك العفو للتواب فياخذك اسم العفو الى اسم الله التواب لان الحاجز اللي كان بينك وبينه بقالك شهور وبقاله سنين لما ادركت ليله القدر وعرفت انها ليله عفو بس انا ما تبتش دي ليله عفو روح ربنا بعبادتك فتيجي في نص الليله تتكسف من نفسك تقول طب اتوب بقى طب اتوب طب طب ما خلاص ما, ما الجدار اللي كان موجود بهذه الليله ازيل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لنا يا اصحاب الذنوب والمعاصي يا من اصبح بينكم وبين الله جدارا عازلا اذهبوا في هذه الليله للعفو سبحانه وتعالى لتبداوا من جديد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذه الليله ليله ازاله الحواجز القديمه في ناس في حاجز بينها وبين ربنا 20 سنه بقاله 20 سنه بعيد فجوه رهيبه رهيبه هو مش متخيل ان هو ممكن يقرب لربنا في ليله فربنا بيقول له تعالى في ليله تعالى ابدا معي من جديد ياه شفتوا الليله دي عشان كده كتروا من كلمه العفو لان العفو معناها الازاله طب ده انا اصلا انا ما تبتش وما عملتش و و و ما هي الليله دي هي اللي هتجهزك للتوبه والبدايه الجديده الجميله لان هو بيقول لك سامحو عنك كل ما مضى يا ناس يا اصحاب الذنوب يا اصحاب المعاصي يا اللي بينكم وبين ربنا فجوات 20 سنه يا اللي مصر على ذنب بقالك 10 سنين يا اللي بتعملي كذا يا اللي بت... مهما كان ذنبك كبير كبيره من الكبائر اعلم ان الليله دي لو ادركتها وجبتها وعبدت ربنا فيها وصليت ودعيت واكثرت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني أزيل الحاجز وأزيلت الفجوة وردمت الخنادق اللي احنا قلنا عليها وعفيت الآثار وترممت الأرض وابتدت علاقة جديدة والصفحة رجعت بيضة ابدأ من جديد يلا توب بقى فيقودك اسم الله العفو إلى اسم الله التواب شفت المعنى ولذلك يا جماعه لاحظوا حاجه عجيبه قوي عشان تعرف صحه كلامي عمر ما ياتي اسم الله العفو في القران الا مع المصايب الكبيره والذنوب الرهيبه ما, ما يجيش مع ال... مع الذنوب العاديه ياتي مع الذنوب الغير عاديه الذنوب الشديده شوفوا الايه تقول لك ايه على بني اسرائيل لما عبدوا العجل في في في اصعب من كده واذ واعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون طب دي دي ما ينفعش فيها توبه عاديه دي دي دي عايزه حل غير عادي دي عايزه هديه غير عاديه دي عايزه شيء غير عادي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دايما تيجي العفو في القران ما تجيش مع الحاجات العاديه شوف ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم غزوه احد اللي جريوا وسابوا النبي تخيل بقى دي تبقى ايه واحد في معركه مع رسول الله وساب رسول الله لوحده ومشي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم المصائب الكبرى ليس لها عشان كده لو الحاجز بقى كبير قوي انت محتاج لاسم الله العفو علشان في مصايب في بلاوي وانت مش عايز يا جماعه انا متخيل واحد عاش 20 سنه بيعمل مصائب عنده كبائر عنده زنا عنده شرب خمر عنده مخدرات عنده قمار عنده عنده عنده عنده وجه في هذه الليله وذهب الى الله يا عفو اعفو عني تحب العفو وتضرع الى الله وتذلل الى الله فعفى الله عنه مفيش كبائر مفيش زنا مفيش شرب خمر مفيش خيانه مفيش مفيش مفيش انت نضيف تماما طب ما تتوب بقى شوفوا الايه الجميله جدا وما اصابكم من مصيبه المصايب اللي بتحصل لكم في دنيتكم فبما كسبت ايديكم بس خلي بالكم ويعفو عن كثير ده ده لو هنحاسبكم بمصايبكم ده انتوا ما كنتوش تقعدوا في الدنيا دي يوم واحد ويعفو عن كثير لان الكثير ده محتاج عفو محتاج عفو يقود الى توبه خلي بالك كمان اسم الله العفو له علاقة تانية بليلة القدر هي ليه اتسمت بليلة القدر فاكرين؟ اتسمت بليلة القدر لأن في هذه الليلة تقدر أرزاق العباد ويقدر للعام القادم معاشه ووضعه وأرزاقه وسعادته وهديته هتقول لي ما هي مكتوبه في الازل ما احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت مكتوبه في الازل نعم لكن تنزل الى الملائكه ويبدا سريانها في الكون كل سنه في ليله القدر فسميت ليله القدر لانها ليله ترديق احوال العباد للعام القادم فما اجمل وما اعظم من العفو سبحانه وتعالى ان يكون ليله تقدير وضعك للعام التالي هي ليله عفو تعال نبدا من جديد لتبدا العام الجديد على نظافه وانت نظيف نقي طب ليه يا رب بتعمل معانا كل ده هو اصلا ربنا نزلنا للارض ليه عشان نصلح الارض تصليح الارض محتاج انسان متجدد الموضوع يا جماعه مش بس حب ربنا لينا الموضوع هدفه ان الغايه من وجودنا تعمير الارض واصلاح الارض الانسان اللي عايش جوه ذنبه انسان تعبان مريض حاسس بكآبه غير قادر على تجديد نشاطه والنجاح والشغل والانتاج والعمل يلا نبدا من جديد تيجي نبدا ليله القدر ليله كل سنه لتد... لتجدد الامه نشاطها وطاقتها وصفحتها البيضة وتشيل الذنوب من على كتافها وتبدأ مع ربنا في ليلة تقدير مش أرزاق ومش أحوال العباد بس أحوال الأمة كلها ليلة القدر مش للأحاد للأفراد للأمة كلها يلا نبدأ من جديد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع اسم الله العفو سنة جديدة يبقى كلها خير على الأمة عشان كده الحلقة دي غالية جدا وعشان كده أنا إن شاء الله نعيدها مرة تانية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ومش كده وبس ده انت دلوقتي بتقول الحديث وعينك على الأمة كلها مش بتدعي لنفسك وبس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عشان يبقى قدر الأمة السنة الجاية كله خير شفت الاسم عظيم تحب تحب ان تعيش مع الله العفو ولا ما تحبش وانت لو سمعت الايات والاحاديث اللي بتتكلم على اسم الله العفو وحركه الكون شوفوا ما من يوم الا ويستاذن البحر ربه يقول يا رب ائذن لي ان اهلك ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول الارض يا رب ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول السماوات يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك فيقول لهم الله دعوا خلقتموهم لو خلقتموهم لرحمتموهم يقولون أن العبد العاصي في الأثر إذا جاء إلى الله, إلى الله تبارك وتعالى في ليلة القدر وهو شديد العصيان يناديه يا رب اعف عني يا رب اعف عني يا رب اعف عني فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة لا تحجبوا صوت عبدي عني فيقولون يا رب إنه لا يستحق عفوك لقد فعل وفعل وفعل فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أني قد عفوت عن عبدي حاجة مين يسمع هذا الكلام اسمع الحديث القدسي ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك برحمتي وأنت تخالفني وتعصاني فإن عدت إلي قبلتك فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم ابن آدم خلقتك من العدم إلى الوجود وأوجدت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد أذكرك وأنت تنساني استحي منك ولا تستحي مني من ذا الذي يقرع بابي فلم افتح له ومن ذا الذي يسالني فلم اعطيه ابخيل انا فيبخل علي عبدي مين يسمع جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن تبت إلى الله يعفو عني ما أنت لازم تروح تتوب اوعى تاخد الكلام ده طب هتعبد وأنا زي ما أنا ده هو فعل لك هذه الليلة لتتوب لتتوب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم جات لك ليلة القدر وربنا بيقول لك يلا نمسح كل اللي فات وكمان مش عايز تتوب يا أخي ابدأ مع الله من جديد جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إني شديد الذنوب كثير الذنوب شديد وكثير أرأيت إن تبت إلى الله الليلة يعفو عني فقال له النبي نعم فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده أنا غادر ده أنا فاجر وغدراتي وفجراتي قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك فمضى الرجل وهو يبكي يقول الله أكبر الذي يعفو عن الغدرات والفجرات جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله من سيحاسب الناس يوم القيامة فقال النبي الله فقال بنفسه ولا حد تاني فقال النبي بنفسه فقال الأعرابي الله أكبر وابتسم فقال النبي لما يبتسم الأعرابي بتبتسم ليه قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح فابتسم النبي وقال فقه الأعرابي بيفهم الأعرابي ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل نعم يا أعرابي الكريم سبحانه إذا قدر عفا ولذلك دايما تجد اسم الله العفو يجتي في القرآن مع اسم الله الإيه عفوا قديرا لأن أنت أنا ممكن أعفو عنك وأنا مش قادر عليك فأقول لك طب عفيت عنك وأنا جوايا ضعيف لكن هو قدير قادر عليك فلما قدر عليك يوم القيامة عفوت عنك اللهم انك عفو ها يا اخوانا طول ما احنا ماشيين بقى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني من عجيب عفو يوم القيامه ان الاطفال اللي ماتوا لابائهم ابائهم كان عندهم ذنوب كتيره بس مات له طفل صغير مات له طفل فيأتي يوم القيامة فيقول الله للأطفال المسلمين اذهبوا فادخلوا الجنة فيقول الأطفال لا يا ربي لا ندخل حتى يدخل معنا آباؤنا وأمهاتنا فيقول الله للأطفال قد عفوت عن آبائكم وأمهاتكم خذوا بيد آبائكم وأمهاتكم فادخلوا الجنة من عجيب عفو سبحانه وتعالى واحنا بنعيط لما بيموت لنا طفل طبعا حاجه توجع القلب لكن هو دون اللي هيعفو لك به الله سبحانه وتعالى من عفو سبحانه وتعالى عفو خاص عفو خاص لامه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الجميل لكن انا هقوله تاني انا قلته قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الامم يوم القيامه فرأيت النبي يأتي وليس معه أحد ورأيت النبي يأتي ومعه رجلين ورأيت النبي يأتي ومعه الرهط تسع عشرة ثم رفع علي فرأيت سواد عظيم لقيت سواد أعداد غفيرة من البشر فقلت أمتي أمتي فقيل لي لا هؤلاء موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد يسد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا عفى الله عنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال ده كمان مش هيقف يسأل لأنه عفي عنه يلا على الجنة يقول النبي شايف يقول النبي سبعين ألف قليل ده احنا ملايين فاستزدت ربي طب يا رب انت عفو زود العفو فزادني مع كل ألف سبعين ألف فتخيل العدد يبقى يوصل لكام مع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألف اقعد درب بقى وشوف الحسابات وجمع الكالكوليتر وشوف العدد يطلع كام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ثم عفو عجيب جدا عفو بعد ما ناس استحقت النار هو عفو في الدنيا يا ريتهم كانوا أدركوا ليلة القدر يا ترى في حد من اللي عايش وسمعنا هيكون من الصنف اللي انا هتكلم عليه ما ادركش ليله القدر في ناس هتخش النار ايوه احنا كل التبشير وكل الرحمه اللي بنقولها لكن في ناس هتخش النار ففي ناس لكن دول هل يا ترى ما عادش ليهم عفو لا ليهم عفو يا اخوانا اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه بعد ان دخل اهل الجنه الجنه لكن بقي من امتي اناس في جهنم فينادي الله تبارك وتعالى يا محمد اذهب فاخرج من النار من كان في قلبه من امتك ذره من ايمان فاخرج اناس لكن يبقى اناس في النار ما ادركوش ليله القدر ولا عرفوا العفو وكانوا بعيد عن ربنا قوي يقول فاسجد تحت العرش واناجي الله في امتي الذين ما زالوا في جهنم اقول يا رب امتي امتي امتي امتي فيقول الله تبارك وتعالى اذهب يا محمد فاخرج من النار ويحد لي حدا عدد معين فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأسجد تحت العرش فأقول يا رب أمتي أمتي فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأسجد تحت العرش فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة لكن يبقى من أمتي ما زال زال في النار فاستحي من ربي استحي ان انا اطلب اكتر من كده اربع مرات فينادي الله تبارك وتعالى شفع الانبياء شفع المرسلون شفعت الملائكه شفع المؤمنون شفع حبيبي محمد افلا اعفو انا فيخرج الله تبارك وتعالى من قا من بقي من اهل لا اله الا الله فيخرجهم من النار وقد تفحموا من النار فيضعهم في نهر الحديث صحيح فيضعهم في نهر يسمى نهر الحياه فكانما ينبتون نباتا مكتوب على جبائنهم هؤلاء عتقاء الله من النار فيقول لهم اذهبوا فادخلوا الجنه فيقول اهل الجنه هؤلاء الجهنميون دول اللي طالعين من جهنم فيقول لهم الله لا هؤلاء عتقاء الجبار من النار هؤلاء عتقاء الرحمن من النار اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا ها يا اخوانا جاهز لليله القدر ناوي هتذهب بكل كيانك عرفت قيمة الدعاء البسيط اللي احنا بنقراه في سطر كل الحلقة بتدور حوالين الدعاء ده هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى الاسم الجليل الاسم اللي يخليك تتساقط خجلا وخجلاه وإن عفوت لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه هذا الاسم عيشوا معاه الليالي دي يا اخوانا والليالي اللي جايه واحكوا للناس وعشان كده نعيد الحلقه دي وفرجوها للناس و- و- وانقلوا المعنى ده للناس اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا عن امه حبيبك محمد يا رب عشان تبقى سنه خير السنه اللي جايه اخر نقطه كيف نحيا بهذا الاسم كيف نحيا كلمه واحده بس كلمه واحده اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك بس اعفوا يا اخوانا اعفوا اعفوا وسع قلبك وسع صدرك ظلمك قوي اتظلمت انت قوي اعفي عشان العفو يعفو عنك اعفي عشان العفو يعفو عنك اللي اتظلمت اللي شريكه ظلموه اللي جوزها او طليقها ظلمها ال- اللي اتظلم في الدنيا اعفو اعفو خليها ليه تعفو قول له يا رب اشهد ده انت الكريم العظيم العفو وانا المخلوق الضعيف انا عفيت يا رب عن الناس اعفو عن المسكين اللي عفى صح ولا لا وانا بشهدكم يا اخوان يعني الواحد ياما اتظلم في الدنيا دي عافي ان شاء الله عافي عن كل اللي ظلمني واللي زعلان مني يعفو عني بقولها اهو عافي عن اللي ظلمني واللي, واللي زعلان مني يعفو عني عشان عشان الليله اغلى اغلى من الدنيا باللي فيها انا عافي يعني اتظلمت ايه يعني طب ما انا عندي ذنوب كتيره واخطاء كتيره عشان ربي يعفو عني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من امتي جثيا تحت العرش يوم القيامه جثيا تحت العرش يوم القيامه فقال المظلوم عن الظالم يا رب خذ لي مظلمتي من اخي ظلمني فيقول الله لمن ظلم اعط اخاك مظلمته فيقول كيف يا رب فيقول اعطه من حسناتك فيقول يا رب فنيت حسناتي م- م- ما عادش عندي حسنات فيقول الله للمظلوم فنيت حسناته فيقول يا رب فخذ من سيئاتي فاطرحها علي خذ من سيئاتي وارميها عليه فيقول الله للمظلوم شوف العفو سبحانه وتعالى هل لك في خير من ذلك فيقول وما خير من ذلك يا رب ده انا حالتي يوم القيامه فيقول الله الله انظر الى ذلك القصر فينظر فإذا قصر في الجنة لم ير مثله في الكون كله فيقول يا رب لمن هذا القصر لأي نبي هذا لأي شهيد هذا فيقول له الله لمن يملك الثمن فيقول يا رب ومن يملك هذا الثمن ده قصر عظيم فيقول له الله أنت تملكه فيقول كيف يا رب فيقول بعفوك عن اخيك فيقول عفوت يا رب عفوت يا رب فيقول العفو الذي يريد العباد يعفو عن بعضهم البعض حتى يوم القيامه فيقول العفو خذ بيد اخيك فادخل الجنه سويا اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو ولا لا يا اخوانا طب ما كان يعطي ده من حسن خذ بيد اخيك يا هذا هو إلهنا هو ده ربنا سبحانه وتعالى ده اللي خلقنا ده اللي بيأمرنا بيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا شوف سيدنا أبو بكر الصديق يتقال على بنته إيه يتقال على السيدة عائشة إنها زنت بنت الصديق يتقال عليها كده ومين من الناس اللي روجوا الإشاعة ابن ابن, ابن أخوه مصطح ابن آسف ابن خاله ابن خال السيدة عائشة مصطح ابن أساسة مين اللي بينفق على مصطح ابن أساسة أبو بكر يعني أنا بديك مرتب شهري وتتكلم في عرض بنتي ها يا جماعة مستعدين تعفوا لو في في العيلة حاجة زي كده مستعد تعفي لو حد اتكلم في عرض بنتك سيدنا أبو بكر الصديق لما حصل الحكاية دي وبعدين نزلت تبرئة السيدة عائشة فقال والله لا أنفق بعد اليوم على مصطح ما يستاهلش مش وفي ولا مليم بعد كده فنزل قول الله تبارك وتعالى العفو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يا أصحاب الفضل أن يؤتوا أولي القربى بيتكلم على مصطح أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هو وحش بس كان مهاجر في سبيل الله شوف شوفوا العفو إنصافه لعباده ده اتكلم في, في حق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سماه أولو قربى ومساكين محتاج فلوس ومهاجر في سبيل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع عنه المال ما حييت وأن رجع له العفو الذي يجمع العباد لو عيلة متقطعة لو متخانق مع أخوك لو متخانقة مع ابن عمك وبنت عمك لو العيلة اتقطعت دي ليلة عفو يا اخوان بالله عليكم اتباتوا الليلة دي إلا ما تعفوا عن الناس كلموهم الليلة دي محدش عارف يا جماعة هندرك الليلة إمتى لعلك بعفوك عن بني آدم النهاردة سواء بقلبك لو هو بعيد أو بتليفون أو ببوسة إيد لو أمك اعفو عني يا أمي سامحيني اللهم إنك عفو تحب العفو اسم جميل قوي قوي قوي والله يا اخوانا انا ما عايز اختم الحلقه من حلاوه ان احنا عمالين نقول تحبوا العفو عفو يعني ترديد الاسم بيهز القلب من جوه تحبوا العفو فاعفوا عني فاعفوا عني تعرفوا تعفوا لهذه الدرجه تعرفوا تسامحوا الناس لهذه الدرجه اعفوا عشان ربنا يعفو عنك سيدنا عمر بن الخطاب يقف بين الناس ليله القدر ويقول ايها الناس كل الناس مني الليله في حل انا مش زعلان من حد ثم يلتفت ويقول قد عفوت يا رب فاعف عني وانا بقول اهو لكل اللي ظلموني وانتوا قولوا كل واحد يقول في نفسه كل الناس الليله مني قد عفوت عنها اعفي وسع القلب وسع كان ظلم شديد جرحك اغتابك قال عليك ظلم اتكلم عليك في الحته الفلانيه شهر بيك في جرايد عمل فيك ايه اتكلم في عرضك قال عليك حاجات ما حصلتش اللهم عفوت عفوت عشان انا عشان انا انا في الاخر عايز اخش الجنه عشان عشان الله عفو عشان انا عايز اروح له باي حاجه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني خلصت الحلقه طالعين بثلاث حاجات العفو يمحو اثار الذنوب كان لم تكن وينسيك إياها والملائكة يوم القيامة ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء حلالا طيبا يوم عفى عنك دعاء ليلة القدر اللي مش عايزينه يسيب لألسنتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هي ليلة اعفي عن الناس بالنهار يعفو العفو عنك بالليل إني داع فأمنوا لعلها ليلة إجابة أخوانا فادعوا كده بكل قلوبكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله ماذا نقول سوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد الحمد لله عدد قطر الامطار الحمد لله عد عدد ثمار الارض الحمد لله عدد ما اشرق عليه الليل واظلم عليه النهار الحمد لله عدد من طاف وصلى بالبيت الحرام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله من كل قلوبنا الحمد لله على نعمتك الحمد لله على رمضان الحمد لله بنعمه شهر رمضان رمضان الحمد لله على ليلة القدر الحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إن لنا ذنوبا عظيمة كبيرة اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اعف عن الذنوب كلها الليلة يا رب اعفو عن الذنوب كلها يا عفو يا عفو اعفو عن الذنوب كلها الليلة يا رب كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم احفظنا من فوقنا احفظنا من تحتنا احفظنا عن أيماننا عن شمائلنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين يا رب يا رب هل سنكتب الليل في من عفوت عنه يا رب أنت الكريم أنت الكريم ونحن بين يديك نتذلل الليل إليك ونخضع إليك ونرجوك وأنت الكريم المجيب يا رب يا رب اعتقنا الليل يا رب اعتقنا الليل يا رب يا رب يا مجيب اغفر لنا اغفر لنا تب علينا تب علينا تب علينا حببنا في التوبة الليلة يا رب حببنا في التوبة لتعفو عنا اللهم إنا نشهدك أنا قد عفونا عمن ظلمنا فاعف عنا الليلة اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا الليلة يا رب وسع قلوبنا لنعفو عن الناس لتعفو عنا الليله اعفو عنا اعفو عنا اعفو عنا اعتقنا الليلة من جهنم يا رب اللهم إننا في هذه الليلة العظيمة العظيمة نستغيث بك نستغيث بك أغث أمة حبيبك محمد يا رب اعفو عن الأمة ليستقيم أمرها العام القادم يا رب ببركة هذه الليلة أرنا آية في هداية الشباب الليلة يا رب يا رب لا ينقضي رمضان إلا وأريتنا معجزة وآية في هداية شباب وبنات المسلمين والأمة كلها يا رب اعتقنا اغفر لنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا استرنا يا غفور استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اعفو عنا اغفر لنا سامحنا اعتقنا أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان رقق قلوبنا أبكي عيوننا آنسنا في قبورنا بالقرآن نعوذ بك من ظلمة القبر ووحشة القبر نعوذ نعوذ بك من الوقوف بين يديك يوم القيامة وأنت غاضب علينا ارضى عنا ارضى عنا أبكنا من خشيتك حببنا في صلاة الفجر بعد رمضان حببنا في قيام الليل بعد رمضان حببنا في القرآن يا رب تب علينا من كان فينا شاب أو فتاة رجل أو امرأة مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن يا رب اشفي مرضانا بحق هذه الليلة اشفي مرضانا ارحم موتانا اغفر لأجدادنا ومن مات من آبائنا ارحم من مات من شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغث المسلمين يا ذا الجلال والإكرام نستغيث بك للعراق نستغيث بك للعراق نستغيث بك لفلسطين كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب يا رب هذا جهدنا هذا العام لا نملك أكثر من ذلك بذلنا وتكلمنا وسجدنا وبكينا لا نمن عليك ولكن هذا جهدنا لا نطيق اكثر من ذلك فعلنا ما نستطيع نقينا قلوبنا وعفونا عن الناس وانت المطلع يا رب يا ذا الجلال والاكرام هذا ما نملك فاعف انت بعد ذلك هذا جهدنا فاعف انت فانت العفو اقبلنا يا عفو سامحنا يا عفو انصرنا يا عفو ادخلنا الجنة يا عفو حرم النار على أجسادنا يا عفو اعتقنا من جهنم يا عفو اعتق أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا من جهنم يا عفو اعتقنا من, الج... من النار يا عفو اكتب كل من يسمعنا الآن يا عفو رفيق النبي في الجنة يا عفو رفقاء النبي في الجنة يا عفو يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عن أمة حبيبك محمد يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم